أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البالتوك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق معنا في البرنامج جناب القوم زكريا بطرس أهلا وسهلا أتسابونا مرحبا بك اهلا وسهلا
آه، وصلتنا رسائل ومن بعض المشاهدين والمستمعين في تلفزيون الحياة والبالتوك وبيقولوا آه، ده بعضكم أن يتنصر أي مسلم كل دي مسرحيات وما إلى ذلك من الكلام فعايز أقول لهم أخي وأختي المسلمة وماذا عن الاختبارات اللي انتوا سمعتوها ماذا عن اللكنات واللهجات اللي انتوا سمعتوها اللي أتت تعبد رب المجد من مشارق الأرض ومغاربها إذا كان حتى هذا الشيء مستحيل أن يترك أي شخص دينه وهو الإسلام فلماذا وجد حد الردة في الإسلام لماذا وجد حد الردة وإذا كان كده نقدر نقول إن حاشا المسيح أن يقبل أن يدعى له ولاسمه كذبا فنحن نحتاج ألوهيته وهو لا يحتاج عبوديتنا هو لا يحتاج لمحبتنا لأن ليس بنا شيء صالح ولكننا نحن نحتاج لمحبته لأنه مكتوب أحببناه لأنه أحبنا أولا بالبلدي المسيح مش محتاج عدد والمسيح مش محتاج كذب لأن اللي بيشتري بيتشري بالفلوس بيرجع وينباع مرة تانية بالفلوس أو بأي شيء آخر لكن رب المجد هو عايش فينا وهو اختبار شخصي وعلاقة شخصية من كل إنسان يعرفه ويصل إليه بإذن الرب سنستحضركم خلال الساعة القادمة في هذه الحلقة في حوار بناء ونحن لا نغضب من مثل هذه الرسائل لكنها حاجة إيجابية إنكم بتشاركونا حتى وإن كانت المشاركة سلبية والحوار البناء بنطلب من خلاله البركة وبنطلب من خلال الصلاة إن ربنا يورينا إرادته في كل شخص فينا وإيه اللي نقدر نعمله اللي, نتم... اللي يتمجد اسم الرب دائما ويقودنا في الصلاة لهذه الحلقة جناب القومس زكريا بطرس اتفضل شكرا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من ترشد خطوات الانسان في دروبه كاب حنان تعتني بيه رب امامنا الطريق طويل وبريه قاحله لا نعرف دروبها ولكننا ننظر اليك يا سيدنا انت الذي ترشد خطواتنا وتقود طريقنا الى معرفه الحق الى النور اعطنا يا سيد ان نرى نورك خلف هذا النفق المظلم الذي نسير فيه اشرق بنور معرفتك المس القلوب لتتمتع بيك ولتشبع بشخصك ولتسلمك الحياه كامله ولتتكل عليك كاله تخلص وتعطي حياه وتعطي حياه افضل تمجد مع كل نفس ماثله قدامك وموجوده وحاضره وتصغي الى صوتك بصوت الحب والحنان تعامل مع كل انسان وادعي كل انسان لشركه النور ونعلم انك تسمع الصلاه وتستجيب للدعاء ولك كل المجد امين
آمين كما جرت العادة الآن سنستمع إلى اختبار آخر ممن أتوا من الظلمة إلى النور أخت سمرة قوي اختبرت المسيح في حياتها فلنستمع إلى اختبارها أدمن الرب يبارك حياتك تفضلي اديها الميكروفون امين مرحبا
آه شكرا جزيلا يا احمد ومبسوطين ان احنا نبقى معاك مرة تانية آه على الهوا وشكرا يا ابونا للحلقات وشكرا للقائمين على العمل ولكل العاملين في الاستوديو احنا مقدرين تعبكم آه سمرة قوي مبسوطة خالص ان انا هسمع اختبارك وبتفكريني بالآية انا سمراء وجميلة اتفضلي معاكي المايك
مساء الخير جميعا آه، أنا سعيدة جدا آه، أكون معاكم النهاردة آه، سعيدة جدا جدا بالبرنامج اللي كثيرين بيبذلوا فيه مجهود آه، غير عادي مش بس مجهود آه، جسدي لكن آه، ذهني عالي جدا آه، ربنا مبارك آه، أبونا زكريا بشكل رائع آه، ربنا مديك أكيد آه، قوة وشجاعة وتركيز آه، رب يبارك ذهنك ويبارك روحك آه، دايما يعني ويبارك كل العاملين ورا البرنامج ده آه، اخواتي كلهم آه، اللي سامعيني وانا بقدرهم بشكل خاص آه، آه، اختباري آه، هو بسيط جدا آه، انا بقالي 8 سنين تقريبا مع الرب آه، الرب افتقدني و- وجدني في في وقت كنت كنت محتاجه له جدا فيه آه، انا ببحث عن الرب من وانا عمري 14 سنه آه، كنت آه، مسلمه متدينه جدا آه، كنت آه، طبعا محجبه وبصلي قيام الليل وتهجد و- وبروح آه، آه، يعني ب- اعلم بنات صغيرين من جيراني بنات صديقاتي و- وانا عندي 14 سنه او اخوات صديقاتي كانوا أطفال صغيرين كنت بجيبهم عندي البيت وبديهم دروس آه، قرآن وشرح و... آه، كنت حد آه، بيبحث عن الله كنت بعمل كل حاجة ممكن تقربني من ربنا آه، آه، كنت بعيش حياة تقدر تقول تقوى أو لكن آه، آه، بفتكر دلوقتي ال- كل الأعمال دي وبفتكر الفريسيين و... والناس اللي كانت قبور مبيضة و- وجواها صعب قوي يعني آه، لكن كان الأمر مجهد جدا بالنسبة لي قعدت فترة طويلة لغاية نهاية ثانوي وأنا بدور عن رب على ربنا وبحاول وبعمل كل كل جهدي آه، لكن آه، المجهود كان فوق طاقتي آه، بشكل صعب آه، لان ربنا في في الاسلام مش بيمد ايده ويغيرك مش بيمد ايده وياخد بايدك لكن انت اللي بتسعى طول الوقت آه، ربنا مش واقف على الباب وبيقرع آه، ومستنيك تفتح له في الاسلام لكن انت اللي واقف على باب الله وبتقرع طول الوقت وهو مش بيفتح يعني لان انت ما تستحقش انه يفتح لك انت مجرد عبد آه، طول الوقت آه، مذنب وطول الوقت آثم وطول الوقت متذلل بال- بالأثام والله ما بيقبلكش يعني فأنت محتاج آه، آه، تعمل أعمال جبارة وفظيعة عشان يقبلك ده إذا آه، قبلك وممكن لأ يعني أنت وظروفك فالأمر في الإسلام شاق ومجهد للغاية آه، لأنه بالأعمال آه، الإنسان المفروض آه، يقرب من ربنا آه، والإنسان في- في جسده ضعيف مهما عمل يعني آه، تشاء ال- ال- الظروف وال- وربنا يرتب ان انا اقابل حد يتعامل معايا واشوف محبة المسيح و آه، تتغير افكاري وبداية افكاري بتتغير بطلب من الرب انه يتعامل معايا في الوقت ده والرب اتعامل معايا هو بيقدر يعمل معجزات آه، وانا اللي حصل معايا فعلا معجزه انا آه، يعني رأيت الرب في مجده واخد بايدي وبدون تفاصيل طويله الا ان انا شفته متوج ملك عالي فوق جبل آه، يرى كل المسكونه من تحته آه، الرب طمني جدا ودي كانت بدايه التفاعل مع روحي آه، روحيا مع مع المسيح آه، الرب اتعامل معايا كتير آه، في وحدتي في ايام وحده صعبه وايام شاقه جدا الرب أخد بإيدي وأنقذني من مواقف كتير و... و... وطلعني من فكر كان صعب جدا بعد ما طلعت بدأت أفكر إزاي آه... سوري آه، الصوت مش واضح لا كويس صوت لا كويس آه، بدأت أفكر آه، إزاي آه، إحنا كمجتمعات آه، عربية ومجتمعات إسلامية بن- عايشين تحت ظلمة الفكر ده آه، إزاي مستحملين آه، ه- هذا الظلام الشديد جدا اللي إحنا عايشين فيه اكتشفت حاجات كتير جدا اكتشفت إنه آه، الإسلام ما هو إلا آه، فكر آه، فكر الجزيرة العربية يعني حتى دولة متحضرة آه، صاحبة حضارة زي مصر وزي العراق وزي الشام دي دول من أصحاب الحضارة إزاي قدروا ي- يتقبلوا الحضارة البدوية ويدوسوا على حضارات عمرها آه، م- مئات وآلاف السنين ويتقبلوا آه، فكر بدوي عقيم فكر بدوي لا يم- لا يمس او لا يمتلك اي حضارة ولا يمتلك اي اي رقي ولا يمتلك اي شيء يعني اكتشفت انه الاسلام ما هو الا افراز للحضارة البدوية ما هو الا افراز لهرطقات كتيرة قوي هرطقات مسيحية وهرطقات يهودية و- وفكر سابقي وافكار العرب آم، مثلا هم مؤمنين طول عمرهم ال ال ال- الإخوة العرب بال- بال- بوجود الكعبة وإنها مسجد مقدس وده مكان مقدس من قبل الإسلام بكتير جدا آه، ولما جاء الإسلام أبقى على قداسة الصنم ده اللي هو الكعبة آه، أبقى عليه آه، بل و- وزادوا قداسة آه، آه، أعداد كتير وتقاليد كتير جدا آه، كانت موجودة في الوقت ده عند ال- عند القبائل العربية قريش وغيرها آه، هذه ال- ال- العادات والتقاليد آه، أبقى الإسلام عليها زي الحج آه، زي الصوم دي ع- حاجة من السابقين على ما أتذكر كانوا بيقوموا بيها أحد الممارسات إذا القرآن أو الإسلام لم يأتي بجديد آه، كل اللي أتى به هو تأكيد على بعض العادات اللي كانت موجودة عند العرب آه، مع إضافة آه، أمور بسيطة جدا قد تكون أسوأ من أيام العرب يعني آه، تعدد الزواج في الإسلام آه، سلب حقوق كتير قوي من حقوق المرأة آه، كانت المرأة آه، في الجاهلية ليها حق انها تطلق جوزها بانها تقفل باب الخيمة اللي هي عايشة فيها خاصة لو كانت واحدة آه، تنتمي الى قبيلة كبيرة ولها نسب آه، رفيع آه، في الحالة دي آه، أرجو من الأدمن ينبهني للوقت ما تخافيش آه، اتفضلي آه، في الحالة دي كانت المرأة بتسدل باب الخيمة وبإسدالها باب الخيمة بتعلن إنها آه، خلاص بترفض هذا الزوج إنه بتنفصل عنه وكان بيحترم هذه الرغبة آه، طبعا ده بالنسبة للإسلام يعتبر تحضر آه، المرأة كان كانت ليها حق النسب كان الأولاد بينسبون للمرأة قبل الإسلام وطبعا احنا عارفين ان النسب ده جزء من التعبير عن مكانة المرأة في المجتمع المجتمعات الذكورية بينسب فيها ال- الأطفال أو الأبناء للرجل أما في الوقت ده كان المرأة ليها مكانة خاصة وكانت رمز الاستقرار الرجل بيتحرك كتير والمرأة مستقرة فالأبناء بينسبون إليها وده كان جزء من مكانتها رفيعة في الوقت ده وليها حق اختيار الزوج وك- زي ما خديجة اختارت محمد أرسلت له نفيسة وقالت له تتجوزني ف- فوافق فكان ليها حق طلب يد الرجل آه، الإسلام اعتبر دي جرأة بعد كده وده ما بيحصلش في مجتمعاتنا فاحنا بنلاقي انه آه، المرأة حتى المرأة كان وضعها في الجاهلية افضل من ذلك الوضع اللي بيدعي الاسلام انه عززها بيه وكرمها بيه افتكر آه، البداوة آه، اللي اللي كانت موجودة في ال- في الجزيرة العربية سلبت دول كتير حضارتها المرأة كان ليها وضع رائع في بلد صاحبة حضارة زي مصر فالوضع اختلف بعد الإسلام آه، أصبح تعدد الزوجات آه، قضى على حتى الثقافة المسيحية اللي كانت موجودة في مصر آه، من إنه الزوجة زوجة واحدة قداسة العلاقة الزوجية المقدسة الرائعة جدا في المسيح المسيح بيقول انه الزواج ده اقدس من اقدس العلاقات وبيتشبه ال- الزواج ب- بالكنيسة والمسيح قد ايه هي علاقة ابدية مقدسة رائعة طاهرة آه، بينما الاسلام بيعتبر العلاقة الزوجية فيها نجاسة بدليل انه بعد العلاقة الزوجية لابد ان يتطهر الزوجان طبعا الطهارة هنا بمعنى الغسول والمية بما ان المية هي موضوع الطهارة في الاسلام هو المية يعني آه، بعيدا عن القلب ونقاوة القلب وطهارة الأحشاء وطهارة القلب يعني فباعتبار انه العلاقة الزوجية علاقة آه، غير مقدسة او علاقة فيها نجاسة اذا لازم نتطهر بعد العلاقة الزوجية بينما آه، العلاقة الزوجية في المسيح هي علاقة في غاية الطهارة آه، علاقة مقدسة في غاية القداسة وعلاقة أبدية لا يفصمها إلا الموت يعني آه، ف من الحاجات الرائعة جدا في المسيح الجسد الواحد آه، يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا فعلا آه، طبعا ال- الأسرة الأسرة في ال- ده معناه أن الأسرة في المسيح هي أسرة أكثر استقرارا برغم كل اللي بنشوفه في مسلمين كتير يقولوا لنا الغرب والغرب نسبة الطلاق عالي والغرب الغرب هو ليس المسيح آه، الغرب لا يعبر عن المسيح آه، المسيحي هو الإنسان اللي بيختبر المسيح وبيحيا المسيح وبيحيا الإنجيل لكن أي حد بي- بيرتدي صليب في صدره ليس مسيحيا يعني آه، مش هطلع بره اختباري كتير لكن كل دي حاجات أضافت لحياتي معنى وأضافت آه، ل- لنموي ونضجي معنى كبير فرقت معايا جدا إنه أنا أرى آه، أرى ال- أرى المسيح محبته أرى قدسته وأرى يده الممدودة دايما وإنه واقف دايما على الباب يقرع أم، عايزنا بس نفتح قلوبنا ون- وناخده في قلبنا وهو بي- بيشيلنا بعد كده بيشيلنا طول الطريق آه، زي ما احنا عايشين دلوقتي بس متشالين في حدقة عينه ومن يمسنا بيمس حدقة عينه آه، رجانا في المسيح ثقتنا في المسيح آه، كل يوم بنختبر عمق جديد وكل يوم بنختبر آه، حماية حقيقية في شخصه كل يوم بنختبر آه، روعة جديدة وبنختبر الإله الحي الحقيقي اللي عايش معانا عايش في وسطينا في وسط بيوتنا في وسط حياتنا آه، بيشيلنا من الأزمات بيرفعنا من كل ضيق آه، إخواننا المسلمين إذا بيسمعوني دلوقتي إذا بيقولوا لي آه، آه، تمثيليات ومسرحيات بتتقال لكن الواحد مش هي مش هيدافع ويقول لا دي مش تمثيليه ويقول احنا حقيقيين لكن انا مؤمنه انه الكلام اللي بيطلع من ايمان حقيقي بيصل بشكل حقيقي والادعاءات بتبان وال- والتمثيليات بتبان طبعا
آه، آه، بجد يعني آه، احنا ما بنتمناش ان الناس كلها تبقى مسيحية مجرد انه يبقوا معانا ومش ضدنا او مش هو ده الموضوع الموضوع هو انه نفسنا ال- عائلاتنا واخواتنا آه، المسلمين آه، ابويا وامي واخواتي يختبروا الخلاص ويختبروا الرجاء ويختبروا السعادة الحقيقية اللي احنا عشناها ي- الفرحة والسلام اللي احنا عايشينه الأمل في بكرة الأمل ان احنا لو متنا النهاردة ان, إن- إن عشنا فالرب نعيش وان متنا فالرب نموت ان عشنا وان متنا فنحن للرب اه، احساس ده رائع جدا احساس ان انت هتموت وملكش ابدية احتمال تكون في النار احتمال تكون في الجنة مش عارف راسك من رجليك مش عارف حياتك دي كلها هتنتهي وتروح فين احساس شنيع بيخليك خايف دايما من الموت لكن في المسيح لينا رجاء في المسيح يعني افضل جدا من الحياة آه، نفسنا النهاردة قبل بكرة نقابله آه، ما عندناش ازمة لو النهاردة متنا لو دلوقتي لو في الثانية دي لو اي حد مات من من احبابنا هن- هنحزن على الفراق لكن بنبقى سعداء ان هو سعيد مع الرب آه، كل دي حاجات فرقت في حياتي كل دي حاجات آه، نقلت حياتي من الضلمة إلى إلى إله الرجاء إلى إله ال- الأمل آه، إلى إله المحبة آه، صورة ال- الرعب والخوف بعد الموت ك- كانت وعذاب القبر وال و- و- وال والصراط اللي هنمشي عليه ويعالم هنقع في النار ولا هنكمل آه، كل دي صور شنيعة مؤلمة للمسلم بتملى ذهني كانت وقلبي و- وبتعمل رعب في حياتي مع المسيح آه، بننتظر الرجاء وبننتظر أمين.
آه، القيامة من الأموات وبننتظر الملكوت الرائع اللي هنحيا فيه نسبحه وننظر إلى وجهه الرائع الجميل أمين.
ونسجد تحت قدميه مرنمين آمين.
مهللين فرحين سعداء بوجودنا معاه أمين.
آه، آه، مش هطول أكتر من كده آه، أشكركم من أجل الوقت الرائع ده آه، رب يبارككم جميعا يلمس كل شخص بيفتح قلبه النهارده ويسمعنا آمين.
آه، اصلي من اجل اخواتي ومن اجل ابويا من اجل امي آه، آه، ربنا يتعامل معاهم يتعامل في حياتهم يلمس قلبهم آه، بكل صدق آه، آمين.
النهارده بصلي بصلي بكل صدق آمين.
بكل ايمان ان آمين.
الرب قادر دائما ان يلمس آمين.
آه، ويفتقد كما افتقدني يفتقد اخواتي يفتقد جيراني يفتقد اهلي آه، والرب معاكم يبارككم يشجعكم يجعل كل عمل مثمر بت- بتعملوه ي- يحمي حياتكم آمين.
واسركم واولادكم من آمين كل يا شر بنت.
ومن شر آه، في آمين.
المسيح آه، نحن نحيا آمين.
ونموت ونحيا آمين.
للابد آه، معاه في ملكوته امين امين وليه رب كل يبارك المجد حياتك.
والكرامة إلهنا ومخلصنا مستحق كل المجد وكل التسبيح امين أنا الرب يبارك معاكم حياتك معاك أشكركم الرب يبارك حياتك شكرا على الاختبار الرائع آه، وقدس ابونا آه، طواق انه ي- يعلق عليه الرب يبارك حياتك اتفضل يا قدس ابونا آه، شكرا جدي- جزيلا يا سمر قوي ونعمة ربنا واضحة فيكي قوي وربنا يباركك قوي آه، الحقيقة في كلمة لطيفة قوي قلتيها أن أصبح لحياتك معنى الحياة بدون المسيح بلا معنى بلا هدف بلا طعم بلا مذاق لكن من أجمل تلخيص للموضوع أنك وجدت المسيح فوجدت معنى لحياتك عرفت محبته قدسته قربه الرجاء الفرح والحب اللي خلاك تصلي الآخرين أحبائي المسلمين أرجو أنكم تنتفعوا بهذه الأمثلة وسيبكم من حكاية أن دي تلفيق وتمثيليات مش هتنفعك لكن ينفعك أنك أنت تفكر جيدا في الكلام اللي بتسمعه وتصلي عشان ربنا يلمس قلبك ادعي يعني امين امين شكرا شكرا يا قدس ابونا آه، بننتظر الان آه، كلمه منفعه من قدس ابونا وموضوع اليوم هيكون القران وحي من من أي. تمام آه، في عجالة عشان خاطر آه، وقت البرنامج نلخص الموضوع ده معروف عند آه، أحبائنا المسلمين وثابت الاعتقاد بأن القرآن وحي من عند الله في سورة النجم آية 4 إن هو إلا وحي يوحى لكن الحقيقة على هذه القاعدة في شوية حاجات عايزين نحطها قدام المشاهد والمستمع عشان يفكر فيها ويبحث فيها ويسأل فيها ويصل إلى معرفة آه، ل... إيه الحاجات دي إزاي بنلاقي في القرآن أجزاء ما هياش وحي الله ما هياش كلام من عند ربنا في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 26 وصفحة 8167 يقول أنه في بعض الآيات القرآنية يبدو وكأن محمدا هو المتحدث يبدو وكأن محمدا هو المتحدث ففي عندنا كلام يبدو أن محمد اللي بيتكلم وكلام الملائكة تتكلم وكلام أوحى به عمر بن الخطاب وثابت وموجود أنه كلام عمر وفي كلام من الصحابة وحتى في امرأة قالت حاجات لمحمد فنزل بها وحي وفي الشيطان قال كلام لمحمد فنزل وحي فالحقيقة دي مشكلة كبيرة قوي وهنخش في ازاي الشيطان يبقى له سلطان على نبي ويوحي على لسانه بكلمات فناخدهم باختصار كده واحدة واحدة أولا آه، حتة أجزاء قالها محمد في القرآن زي إيه؟ سورة الأنعام آية 104 يقول لك وما أنا عليكم بحفيظ الله ده مين اللي بيقول أنا ده ربنا لا مش ربنا قال يبقى ده كلام مش وحي ربنا وما أنا يعني محمد وما أنا عليكم بحفيظ يبقى ده كلام محمد مش كلام ربنا دي حته في سوره الانعام وكمان في سوره الانعام ايه 114 افغير الله ابتغي حكما افغير الله ابتغي مين اللي يبتغي محمد ابتغي انا محمد اذا ده كلام برضه بتاع محمد مش بتاع ربنا مشكله ده القران كله كلام ربنا لا ده كلام من عند محمد في سورة هود آية 2 و 3 يقول ألا تعبدوا إلا الله ها وإنني لكم منه نذير وبشير الله أكبر وإنني لكم منه مين اللي بيتكلم ده محمد مش كلام ربنا ده كان ينفع في الأحاديث النبوية لكن ما ينفعش في القرآن مش لغة القرآن لغة القرآن كلام الله فزي يقول كده لو كمل الآية يقول لك فإني أخاف عليكم أنت مين؟ أنا محمد خاف عليكم يبقى إنني لكم منه نذير وإنني أخاف عليكم سورة النمل آية 91 و 92 إنما أمرت أن أعبد الله رب هذه البلد أمرت وأمرت أن أكون من المسلمين كلام مين اللي أمرت المفروض كلام ربنا لا الله ما يتأمرش طيب سورة النمل آية 92 وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أمرت أن أتلو القرآن هو لا سورة الشورى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت والله أنيب كلام مين ده؟ ده عبارة بتاعت محمد ازاي بقى محمد يتكلم في قلب كلام ربنا ازاي اتقال دي علامة استفهام كبيرة محتاجة إلى أي أخ مسلم أو أخت مسلمة تبحث وتسأل إيه الحكاية ديت إزاي يتقال أنا وإني ومنه وإليهكم إلى آخره طيب دي كلمات تدم على أن محمد قال هذا الكلام لا ده في كلمات تدم على أن الملائكة قالوا برضو كلام في القرآن مش وصلوا كلام ربنا لمحمد لا هم بقى قالوا عن نفسهم زي ايه سورة مريم آية 64 يقول لك وما نتنزل إلا بأمر ربك ولا نتنزل إلا بأمر ربك المفسرين بيقولوا أن جبريل اتأخر على محمد فزعل منه وبيعاتبه فقالوا لا ما تزعلش وما نتنزل إلا بأمر ربك الله وانتوا مين انتوا تقولوا مثلا كانت تتقال مثلا في سياق الحديث الله ارسل برضه ما تجيش اني ارسل الله اني ارسل الملائكه اليكم وقت ما اشاء لكن مش احنا اللي بننزل بحسب امره يبقاش تعبير كده في سوره الصافات ايضا ايه 164 وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون انا لنحن المفروض يبقى كلام ربنا ان الملائكه هم المسبحون لكن مش انا المسبحون ما تجيش بصيغه المتحدث ابدا الجلالان قال قال جبريل للنبي وما منا معشر الملائكه احد الا له مقام معلوم والقرطبي قال كذلك المشكلة والقضية كبيرة قوي ازاي الناس دولت ينطقوا بكلمات المفروض ان ما فيش كلام غير كلام ربنا طب ده اكتر من كده بقى تعال بينا لقضية كبرى والحقيقة جرح كبير لحقيقة الاسلام ان عمر بن الخطاب له كلام اوحي به هو اللي قاله قبل الوحي يعني ربنا اللي كان بيتبعه حاجة غريبة تعالوا شوف السيوطي يقول ايه في كتاب الاتقان في علوم القرآن صفحة 38 يقول لك اخرج الترمذي عن ابن عمر ان رسول الله قال ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال ابن عمر وما نزل بالناس امر قط الا نزل القران على نحو ما قال عمر واخرج ابن مردويه عن مجاهد قال كان عمر يرى الراي يرى الراي فينزل به القران ومن اللي بيوحي الله ولا عمر حكايه واخرج البخاري وغيره عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث لا ده هي وافقني ربي في ثلاث يعني انت وافقت ربك يعني لما يكون ربنا قالها الاول وانت بعدين لا ده انت قلتها الاول ونزلت بها اياد وبيحكيهم آه، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يعني هو اللي قال شاور على محمد وقلت يا رسول الله ان نساءك يدخ- يدخل عليهم البار والفاجر فلو امرتهن ان يحتجبن فنزلت ايه الحجاب يعني هو اللي صاحب الراي واجتمع على رسول الله نساء في الغيره كانوا غيرين فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكن فنزلت الايه بذلك يبقى الحجاب ومقام ابراهيم والطلاق بتاع زوجاته وايضا في اسرى بدر لما اشار على النبي فتبارك وبعدين وتبارك الله احسن الخالقين فنزلت وتبارك الله احسن الخالقين رغم ما فيها من كلام غريب قوي احسن الخالقين يعني في خالقين تانية غير ربنا نعم دي مشكلة إلى آخره ففي عمر عمر لوحده عمر لوحده قال حوالي سبع حاجات زائد ثلاثة عشر حاجات قالها عمر ونزل بها آية بعد عمر مالها زي الخمر وتحريم الخمر وزي آه، آية الاستئذان استأذنوا وهكذا يبقى إذن أدي محمد قال كلمات والملائكة قالوا كلام وعمر قال كلام ونزل به قرآن كلام ربنا ولا كلام عمر طب بعدين الصحابة كمان عندنا من الصحابة من اقترح آيات كلام فنزلت به آيات أبو أيوب الأنصاري في كتاب الوقدي صفحة 434 عمل إيه أبو أيوب هو صاحب فكرة أن ما قيل عن عائشة واتهمها بالخيانة صفوان قال إيه؟ قال هذا هو كذب وإفك فنزلت الآية في سورة النور آية 12 قالوا هذا إفك مبين واللي قالها الأنصاري بشهادة كتاب المغازي للوقدي والسيوطي ذكر حاجات تانية رجلان من أصحاب النبي استمع من ذلك قال سبحانك هذا بهتان عظيم زيد بن حارثة وأبو أيوب فنزلت الآية هذا بهتان عظيم وذكر تاني السيوطي امرأة بيقول إيه أخرج أبي حاتم عن عكرمة قال لما أبطأ على النساء الخير في أحد خرجنا يستخبرنا فإذا رجلان مقبلان على بعير فقالت امرأة ما فعل رسول الله قال حي فقالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء ها فنزلت آية ويتخذ منكم شهداء وابن سعد في الطبقات عن مصعب ابن عمير وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ونزلت آية بهذا الكلام ده كلام بشر يا جماعة مش كلام ربنا بقى هم اللي بيوحوا بيه غريبة قوي وأيضا أبو طلحة عن عدم دخول البيوت عن نبي بيوت النبي وأم سلمة أم سلمة دي كمان قالت ايه يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النس... لا نسمع ان الله ذكر النساء في الهجره بشيء فانزل الله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ال عمران ايه 195 يعني ام سلمى كانت صاحبه الفضل في هذا الموضوع الشيخ خليل عبد الكريم في النص المؤسس جزء الاول صفحه 243 قال تلك امثله على بزوغ ايات من القران اما موافقه لجمل تكلم بها احدهم او اقتراحات طرحوها او توقعوها وقد تجيء مره باللفظ واخرى بالمعنى شيء غريب جدا والاغرب ان تاتي كلمات في الوحي على لسان الشيطان طبعا عجب غريبه قال الامام النسفي في تفسيره الجزء الثالث صفحه 161 انه عليه السلام كان في نادي قومه يعني في مجلس قومه محمد يقرأ سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى اللي هو محمد ما ضلش يعني فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه ده الكلام ده بيقوله النسفي جرى على لسانه تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى والناس بقى بيكملوا لك فنبهه جبريل ان ده مش كلام من عنده مش عند ربنا فاخبرهم ان ذلك كان من الشيطان يا نهار ابيض وزي بعضه الشيطان بينطق على لسان نبي والنبي ما يعرفش ان كان ده كلام ربنا ولا كلام شيطان دي شغلانه ايه الشغلانه دي يا احبائي المسلمين يا اصحاب العقل والفهم والمنطق ادرسوا الامور ديت قبل فوات الاوان شوفوا اللي انتم ماشيين عليه صح ولا ما هوش صح دي مشكله وقضيه كبيره قوي فهذا هو الكلام اللي بيتقال عن الوحي مشكله وحي الشيطان بقى وسلطانه على محمد شوف يا جماعه الحقيقه دي مشكله وقضيه كبيره ازاي الشيطان ينطى على لسان نبي ويبقى له سلطان عليه في سوره النحل سوره النحل ايه 98 و99 يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حلو يعني قول اعوذ بالله انه ليس له سلطان ده الشيطان ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون ليس له سلطان سلطان على اللي امنوا بيتوكلوا على ربنا امال سلطانه على مين بقى اه استنى انما وانما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون الذين يتولونه يعني يدوا له السلطان عليهم يدوا للشيطان سلطان عليهم ويشركون بالشيطان يعني يأمنوا به مع ربنا أها لا ده الكلام ده خطير شوف إنما سلطان الشيطان هو على الذين يتولونه اللي يخلوه ولي عليهم سلطانه عليهم والذين هم به مشركون أشركوا بالشيطان يبقى السلطان الشيطان ليه سلطان عليهم وينطق على لسانهم الله طب امال محمد لما قال الغرانيق والعلا ازاي الشيطان بقى له سلطان عليه وخلاه ينطق الكلام ده فهل كان محمد قد ولى الشيطان عليه وخضع له او صار مشركا بالشيطان مع الله سؤال كبير جدا يحتاج الى بحث ودراسه وسؤال ومعرفه وتعرف انت ماشي فين ورايح فين ده ملخص انا الخص تاني الموضوع اعتقاد المسلمين بان القران هو وحي وكلام من عند الله ولكن اتضح لنا ان في كلام من محمد كلام من الملائكه كلام من الصحابه ونسوان كمان في الصحابه وكلام يعني من نساء الصحابه يعني وكمان وزوجات النبي وكمان كلام من الشيطان امور غريبه وصعبه هذا هو القران احبائي زي ما هو موجود بين ايديكم تقدروا تشوفوه تقدروا تشوفوه وتدرسوه دور وشوف واقرا الكلام ده موجود صح ولا مش موجود ولا احنا بندعي واسال و- واقرا كتب واعرف الحقيقه لاجل خير نفسك وابديتك السعيده انا بكتفي بهذا القدر باختصار عشان خاطر اتيح فرصه للاسئله امين يا أتسبون امين آه، ادمن ت- اتفضلي حضرتك خدي الميكروفون واديها للناس اللي بيسالوا
آه، شكرا جزيلا يا بونا على ال- آه، موضوع آه، وحي عمر واللي بتكسر حوا- حواليه الأقاويل والاعتراضات كمان من إخواتنا المسلمين لما بيحسوا آه، إن في حاجات ممكن إن هي تكون دخيلة آه، على آه، م- اللي هم بيعتبروه إن هو كلام الله. آه، طب آه، بولس كان آه، جاله سؤال اتفضل يا بولس معاك المايك.
شكرا شكرا يا ادمن يعني آه، السؤال هو الكلمة الكلمات التي تقول انها من كلمات محمد يا ابونا بتسبقها كلمة مقدرة هي قل فما المشكلة في ذلك هذا السؤال يطرحه ايضا المسلمين شكرا يا ادمن
آه شكرا جزيلا كلمة مقدرة تقدير تقديرها قل طب يبقى دي بقى إضافة على القرآن ولا زيادة ولا طب إزاي ح- إن الناس هتضيف على القرآن يبقى ده كلام لا ربنا ما كانش عاجز عن ان هو يقول قل وخصوصا ان كلمه قل مذكوره في القران مئات المرات فما كان ممكن يقولها قل لكن ديت سهوه يعني محمد وهو بيكتب وبيملي الحاجات فسهي واتكلم بلسان نفسه وما فاقش ليها واحنا اللي فوقنا لها دلوقتي في القرن ال 14 من الاسلام من الهجره فقلنا لها ووجد- وجدناها لكن هو مات مش هيعرف يدافع وكلمه قل دي تبقى اضافه على الوحي وهل موجوده في آه، اللوح المحفوظ ولا مقدره من دماغتنا لا لا لا هذه اجابه غير منطقيه على الاطلاق اتفضلي يا admin معاك المايك
آه، شكرا يا بونا على الإجابة ومتهيألي Life TV 3 عندها برضو جالها سؤال اتفضلي Life TV معاكي المايك 3
آه، شكرا يا Life TV 9 آه، وفعلا جالي سؤال ويظهر السؤال آه، من حد من الاخوه المسيحيين بيقول آه، كلام الملائكه اللي اللي قدسك اشرت عليه آه، اليس القران كله نقله الم- نقلته الملائكه آه، الى النبي محمد آه، اه يا ترى ايه تعليق قدسك ماشي يا بونا على الكلام ده ماشي آه بيقولوا ان القران نقله جبريل الى محمد لكن الاسلوب اللي بيقوله بتاع القران بيقول انا الله انا الله فاعبدون فكل كلام بلسان الله سبحانه وتعالى كما يدعون لكن لما الملائكه قالت الكلام بتاعها دهوت ما كانش بلسان الله لكن كان بلسانهم هم بدليل بيقولوا ايه بيقولوا وما نتنزل الا بامر ربك لو كان كلام ربنا كان يبقى ايه الله امر الملائكه ان تنزل او انا امرت الملائكه ان تنزل لكن وما نتنزل ضمير المتكلم الجمع يبقى اذا الملائكه هم اللي بيتكلموا مش الله اللي بيتكلم وهكذا ايضا في بقيه الك... وما منا الا له مقام وانا لنحن الصافون اذا كل الحاجات ديت عباره عن اسلوب المتكلم ضمير المتكلم وهم الملائكه لكن مش بلسان الله نفرق قوي بالكلام اللي جاي من عند ربنا بلسان ربنا والكلام اللي محشور على انه كلام ملائكة يبقى إذا العملية كلها تأليف نعم.
فتأليف مرة يجيبوه على لسان ربنا ومرة يكتب على لسانه ومرة يكتب على لسان ملائكة ومرة يكتب على لسان صحابة ومرة يكتب على لسان عمر وتأليف كده بصراحة يعني بس العبارة بدون مواربة يعني تأليف لأنه لو كلام ربنا ما تلاقيش ما تلاقيش يخر المية كله مظبوط يبقى لسان حال ربنا واسم ربنا وصوت ربنا لكن ما هواش تشكيلة وتفنيطة كلام الله كلام محمد كلام عمر كلام الملائكة كلام الصحابة كل واحد بيقول حاجة بلسانه وضمير الله مش موجود في هذا الم... دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة لو الكتاب نقل الملائكة لكن كان كلام بلسان ربنا بلسان ربنا نعم.
لكن ده بلسان الملائكة فعشان كده يدوروا على إجابة تكون أكثر منطقية أو يرجعوا إلى الحق اتفضل معاك المكان
آه، شكرا جزيلا يا بونا آه، آه، استاذ صوت الحق اتفضل مع حضرتك المايك
آه، شكرا يا ادمن السلام المسيح معاكم آه، عود سابونا هو في سؤال دايما بيتردد مش ممكن يكون اللي قاله عمر آه، كان نوع من توارد الخواطر او مسمى بالطب النفسي بالتلبسي آه، ويكون هذا توارد من الخواطر مع الوحي ذاته فيكون يعني ده بعض الناس بتقول هذا الكلام ايه اللي يعني ايه اللي يحصل لو كان توارد في الخواطر ومش مش انزل عليه الوحي معاك مع حضرتك
ماشي توارد خواطر توارد الخواطر آه، يا عزيزي الفاضل صوت الحق آه، يعني بالنسبة للأحباء اللي باعتين السؤال ده توارد الخاطر ده يبقى بين البشر لكن في توارد خواطر بين إنسان والله يبقى الإنسان خد فكر الله وعرف وجهة نظر الله وإذا كان الأمر كذلك يبقى مفيش داعي للوحي لأن الإنسان راح يوصل بالطبيعة إلى فكر الله الوحي هو أن يأتي بجديد الوحي هو أن يقول كلاما لا يعرفه البشر ولكن حيث أن البشر سبقوا الله في الكلام فهذا غير مقبول وغير معقول يبقى إذا الكلام ده تأليف مش وحي من عند الله بصراحة كده ولازم تتفهم ببساطة سؤال تاني غيره
آه، شكرا يا بونا على الإجابة آه، آه، آه، متهيألي آه، آه، مرسل كمان آه، جاله سؤال اتفضل يا مرسل معاك المايك
اتفضل
آه، طيب غالبا مرسل عنده مشكلة آه، في كتير يا بونا من آه، اخواتنا المسلمين بيعترضوا على الموضوع بجملته موضوع آه، ان احنا بنشكك في الوحي وبيقولوا آه، وحي الشيطان ده مش صحيح وان النسفي هو اللي غلط مش آه، محمد ولانه غلط لا يعتز برأيه لا يعتد برأيه فرأي قدسك ايه في الموضوع ده اتفضل معاك المايك
جميل قوي قوي قوي قوي النسفي غلط طب ما يحاكموه ويشوفوا ازاي الراجل ده بيغلط طب والتاني الناس اللي غيره بقى يعني اذا كان النسفي غلط طب وبقيه المفسرين وبقيه ال- الفقهاء يعني عندنا مثلا الواحدي في كتابه اسباب نزول القران هرجع لكلامه وعندنا الجلالان كمفسران وبعدين الإمام النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ وبعدين ابن سلامة في كتابه الناسخ والمنسوخ وبعدين ابن سعد في الطبقات الكبرى وبعدين القرطبي في مواقع على الانترنت تفسيره في ست مواقع يذكر هذا ابن حزم ثلاث مرات في كتابه يذكر هذا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل الشيخ الألباني في كتابه نصب المجانيق تعالوا بينا ناخد حاجة واحدة عشان ضيق الوقت بس ناخد ما قاله الواحدي في كتابه أسباب نزول القرآن وصفحة 111 الكتاب ده موجود في موقع الوراق على الانترنت اي واحد ممكن يخش موقع الو- الوراق يا ريت حد من ال- يكتب على التكست الموقع علشان خاطر يفتحوه ويخشوا ويشوفوا الكلام اللي انا بقوله قال لما راى رسول الله تولى قومه عنه تولي قومه عنه يعني ماشوا سابوه تولي قومه عنه وشق عليه ما راى من مباعدتهم عما جاءهم به تمنى في نفسه ان ياتيه من الله تعالى ما يقارب به بينه وبين قومه تمنى ولذلك لحرصه على ايمانهم فجعل ذات يوم في نادي من انديه فجلس ذات يوم في نادي من انديه قريش وأحب يومئذ أن يأتيه من الله تعالى شيء وتمنى ذلك أحب وتمنى مش عارف الوحي حسب ما بيحب الواحد ولا ربنا هو اللي بيدي فلما سمعت قريش ذلك فرحوا آه لسه فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى فقرأها رسول الله حتى بلغها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تاني لما كان يحدث به نفسه وتمناه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فلما سمع القوم سجدوا وسجد محمد وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر فلما أمسى رسول الله أتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت ما لم أق... وقلت ما لم أقله لك فحزن رسول الله حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كبيرا فأنزل الله تعالى هذه الآية وما أرسلنا من قبلك رسول إل... آه... وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وتمنى فوضع الشيطان في امنيته فقالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزله الهتنا عند الله فازدادوا شرا الى ما كانوا عليه الله. ده مش بس النسفي ده لوحدي ذاكرها بالتفصيل وذاكرها ايضا الجلالين والإمام النحاس وابن سلامة وابن سعد والقرطبي وابن حزم والشيخ الألباني يبقى نسف اللي غلط طب ودول كلهم ده دول اللي أنا وصلت لهم لو قعدت أبحث كمان أكتر هلاقي أكتر القضية ملعبكة ولا منفذ منها ولا مخرج وعلى الإنسان أن يواجه الحق ويعرف الباطل أنا بقول وبشهد امام الله بكل امانه وعلى كل مستمع المسؤوليه وفي يوم من الايام ربنا هيقول له انت سمعت ما فتشتش ليه؟ انا مش بقول لك سيب الاسلام بقول لك ابحث فتش اقرا ادرس وشوف. ده تلخيص للفكره والقضيه قبل ان ننهي البرنامج فتفضل حضرتك.
شكرا يا أتسابونا آه، شكرا على المشاركات وكل اللي اللي سألوا آه، أرجو أن يكون فيها منفعة وأن تصل كلمة الحق إلى قلوبكم آه، كما عودنا أتسابونا زكريا آه، سيشارك معنا بكلمة منفعة عن المحبة الإلهية لهذا اليوم آمين من كلمات المحبة الإلهية في سفر أرميا إصحاح ستة هكذا قال الرب بكل الحب قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم شوف الحب ربنا حتى بيقول للإنسان بيحترم اختياره بيحترم تفكيره يقول له قفوا على الطرق وانظروا يا ما طرق المسيحية طريق والإسلام طريق واليهودية طريق وكل حاجة طريق وكل شيخ له طريقة طريقة فإذا قف على الطرق وابحث وشوف انظر واسأل عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح فين الطريق الصالح لازم تعرف طريق الصالح فين هو طريق محمد هو الصالح طريق المسيح هو الصالح المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة سيروا فيه فتجد راحة لنفسك عايز راحة سير في الطريق لكنهم قالوا لا نسير فيه يا خسارة يا مناس بتسمع وبترفض اوعى تكون واحد من دول لا تندم حيث لا ينفع الندم تندم بعد زلة القدم تندم بعد العدم فلا يستجاب لكن فكر وشوف المواضيع تيجي ازاي واقف قدام ربنا قول له يا رب وريني الطريق اين هو الطريق الصالح يا رب انا عايز اصل الى راحة النفس يا سيد عايز نفسي ترتاح عايز اضع رأسي على صدر الحنان فارتاح ادنوا اليه ترتاح ويشيل عنك كل الاطراح قل له يا رب انا افتح قلبي ليك اقبلك الها نير قلبي ونور حياتي عشان خاطر اعيش معاك من الان والرب يسمع ويستجيب امين آمين شكرا يا أخت سابونا شكرا أعزائي على وجودكم معنا هذا اليوم ونطلب من رب المجد أن يبارككم آه، أود أن أذكركم أن إذا أردت أن تحصل على نسخة من الكتاب المقدس فعليك بمراسلتنا على العنوان البريدي الذي سوف يظهر على الشاشة بعد قليل وأيضا إذا أردت مراسلتنا على البريد الإلكتروني ونحن نكون سعداء بالمشاركة والحوار ونسك- ونشكر جناب القوم زكريا بطرس شكرا يا أستاذ بونا الرب يبارك حياتكم وإلى اللقاء في برنامج حوار الحق